قصة جسد الأرض تقدم الخير لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في حياتنا الروحية مفروض نبتعد عن الشر ونعمل الخير ويبقى امامنا السؤال ايه هو الشر وايه هو الخير والناس ساعات يكون لها افكار في الموضوع ده طبعا الخير هو البر وهو الطهارة وهو النقاوة وهو عمل مشيئة الله ولكن كثير من الناس لا يعرفون أين يوجد الخير زي مثلا أب يقسو على أولاده قسوة شديدة جدا ويفتكر إن ده خير إنه بيربي أولاده بيقول علشان الأولاد ما يغلطوش أو يعامل امرأته بحزم وخشونة ويفتكر إن ده خير أو شخص ينتقم لمقتل أبيه أو أخيه ويفتكر إن ده خير أو واحد يقتل أخته إذا أخطأت ويقول أنا بغسل شرف الأسرة ويفتكر إن ده خير ولو ما عملش كده ضميره يوبخه إذا لابد إن كل واحد يعرف في الأول ما هو الخير ما هو الخير لأن برضو الكتاب المقدس في يوحنا 16 قال السيد المسيح تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وده بيفتكر إن ده خير وهكذا بنسمع يوم بعد يوم عن بعض اغتيالات وأصحابها يفتكروا إنهم يعملوا خير او شخص يركب عربية مفخخة ويرتكب بها جريمة ويموت ناس ويفتكر ان ده خير خير للبلد وخير ليه هو يعني يفتكر اول ما يموت يروح الجنة على طول ففاكر ان ده خير فلابد أن نعرف ما هو الخير سواء معرفة الخير بالنسبة لينا عشان نسلك في الخير أو بالنسبة لأحكامنا على الناس يعني لما نحكم على الناس هل العمل بتاعهم ده خير ولا شر هل أخطأوا أو لم يخطئوا ولذلك كتير من الناس اللي بيقعوا في خطية الإدانة وبيدينوا غيرهم يمكن بيدينوهم وهم ظالمينهم ومش عارفين فين الخير وفين الشر ولذلك ليس ليس من الخير أن تحكم على أحد بسرعة مفروض يكون في شيء من التروي والفهم قبل ما تحكم على حد لئلا تظلم حد وأيضا في معرفتك للخير لازم لا تعتمد على نفسك فقط الكتاب بيقول على فهمك لا تعتمد اطلب من ربنا ان يرشدك دي من جهة الصلاة ومن الناحية العملية ممكن استشارة غيرك وانتم عارفين تلك العبارة المشهورة الذين بلا مرشد يسقطون مثل اوراق الشجر من اجل هذا ربنا اوجد المشيرين واوجد الاباء والمربين سواء كانوا الوالدين او غيرهم لكي عن طريق هؤلاء ممكن تعرف الخير موجود فين تستشير وانت حينما تستشير انما تضيف الى عقلك عقلا وتضيف الى خبرتك خبره عشان تعرف ايه فين الخير يكون موجود فين على شرط ان الذي تستشيره يكون شخصا حكيما عليما بالامور لئلا يضللك زي ما قال الكتاب يا اسرائيل مرشدوك مضلون وزي ما قال السيد المسيح اعمى يقود اعمى كلاهما يسقطان في حفره وشبه الفريسيين بالقاده العميان سماهم كده ولذلك حتى في الارشاد الى الخير دي مسؤوليه اللي بيرشد غيره مسؤوليه فان ارشدوا بطريقه خاطئه يبقى ينطبق قول الكتاب نفس تؤخذ عوضا عن نفس ربنا يجازيه بدلا من خطأ ذلك المخطئ وإن استشرت برضو ضع في ذهنك وصايا الله وكلام الله أمامك وصايا الله وكلام الله أمامك لكي تعرف الخير بالضبط ومش بس كلام ربنا تفسير كلام ربنا لأن جايز إنسان بياخد آية ويفهمها غلط وهي الآية كلام ربنا صحيح لكن الفهم الخاطئ للآية بيضيعه وإن حد أرشدك أي إرشاد ضد وصايا الله تقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس أيضا في معرفة الخير لابد يكون في نوع من الاتضاع لأن بالاتضاع الواحد بيشاور وبالاتضاع الواحد بيصلي يقول له عرفني يا رب طرقك فهمني سبلك لحتى التلاميذ في اتضاع قالوا للرب علمنا أن نصلي هو في حد ما ما بيصليش وكل الناس عارفه تصلي ازاي لكن باتضاع طلبوا ان يعرفوا كيف يصلون فعلمهم الصلاه الربانيه انت ممكن تعرف الخير عن طريق الفهم والعقل المظبوط عن طريق كلام الله والتفسير السليم عن طريق الصلاة عن طريق المشيرين عن طريق الضمير بحيث ان الضمير يكون ضمير صالح لأن في ضمير بينحرف وضمير مخطئ والضمير نفسه بيستنير بالمعرفة وبالتوجيه وبالتوعية في فرق بين ضمير مستريح وضمير صالح في ضمير يستريح للخطأ زي ما بقول لكم اللي بيقتل اخته اذا زنت ضميره بيكون مستريح انه قتلها لكن ده ضمير منحرف ضمير مخطئ لكن الكتاب بيتكلم عن الضمير الصالح وبولس الرسول في اوقات كثيره يقول انا بضمير صالح امام الله بعمل كذا وكذا وكذا فيبقى اول حاجه في الخير انك تعرف ما هو الخير سواء بالعقل او بالضمير او بالمشوره او بكلام الله الى اخره بعد كده اذا عملت الخير ينبغي ان تنساه يعني ايه تنساه الانسان الخير هو الذي ينسى ما فعله من خير لانه بيفكر في خير اخر يعمله ما يقعدش يفكر في الماضي ومن هذا المثال بولس الرسول اللي قال انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام يعني انسى الاعمال الطيبه اللي انا عملتها وامتد الى اعمال طيبه اخرى اكثر نموا واكثر خيرا واكثر عمقا واكثر كمالا فاعمل الخير وانساه ما تقعدش تفكر فيه وايضا اذا عملت الخير ما تفتكرش في نفسك انك انت اللي عملت الخير قول ربنا هو اللي عمل الخير عن طريقي وكان ممكن يكلف اخر بانه يعمله بطريقه افضل من اللي انا عملتها او لولا ان ربنا اداني الفرصه واداني الفكر الصالح ما كنتش عرفت اعمل حاجه فتنسب الخير الى ربنا كمان ليس الخير ان حسناتك تزيد على سيئاتك ربما سيئه واحده تضيع الانسان كله انت فكركم ان الانسان الشرير هو اللي عمل كل الشرور اللي في الدنيا جاي الشر واحد لا فقط مضيعه جايز انسان بيقع في خطية واحدة والخطية واحدة دي تضيعه زي انسان مثلا مضيعاه خطية القسوة انسان مضيعاه خطية الظلم انسان مضيعاه خطية الطمع انسان مضيعاه خطية محبة المال انسان مضيعاه خطية الزنا وجايز يكون في الامور التانية ماشي كويس فما تفتكرش في الخير ان ممكن الحاجات الكتيرة الكويسة اللي انت بتعملها تغطي على الحاجات الوحشة او انك انت تغطي على خطية بفضيلة معينة لا حيثما هزمك الشيطان ينبغي ان تنتصر مش تنتصر في ميدان اخر لا في نفس النقطة اللي انت وقعت فيها لان زي ما بقول لكم ربما خطية واحدة تضيع الانسان تماما زي ما نقول ثوب جميل جدا لكن بقعة واحدة بس تفقده نظافته مش معناها انه يكون كله بقعة من اوله لاخره بقعة واحدة تفقده نظافته او اكلة جميلة جدا ولكن فيها ميكروب واحد اهو الميكروب الواحد ده ممكن يضيع الاكل او انسان صحته كويسة جدا بس فيروس واحد مضيعه فممكن خطية واحدة تضيع الانسان نقطة واحدة تضيع فينبغي للإنسان اللي عايز يسلك في حياة الخير إن لا توجد شائبة واحدة تشوب نقاوة قلبه ولا يغطي على خطاياه بفضائل أخرى كمان الخير اللي انت تسلك فيه هو رحلة نحو الكمال يعني ايه رحلة نحو الكمال يعني ما تقفش عند حد الخير كالماء طول ما الماء بيجري لقدام يبقى كويس اذا وقف يبقى ماء راكد ويتحول الى ماء غير صالح للشرب الخير دايما يمشي يمشي لقدام ينمو وإذا بوقف نموه يضيع وده اللي بيجيب الفتور عند بعض الناس ان يبتدي يصلي ويقف عند وضع معين يتصلب عنده يتجمد عنده فيجي وقت يصل الى الفتور لان عايزه لازم يمتد ينمو في كل فضيله لا يكفي ان تعمل الفضيله انما ان تنمو فيها كمان ليس الخير هو مجرد عمل الفضيله لا لان جايز انسان بيعمل فضيله تظاهرا امام الناس جايز بيعمل فضيله رياء جايز يعمل فضيلة لكي ينال مديح من الناس جايز بيعمل فضيلة خجلا من انه يخطئ فالخير في طبيعته الأصلية ليس هو عمل الفضيلة إنما هو محبة الفضيلة محبة الفضيلة ومن أجل ذلك بيعملها فإن عملت الخير دون أن تحبه يبقى مش خير حقيقي يعني لابد من محبة الخير زي واحد بيدي للفقراء جايز بيدي للفقير كأنه بيدفع ضريبة ومتضايق كأنك بتقطع من لحمه واسمه بيعطي لكن عطاء غير مقبول لأن الكتاب بيقول المعطي بالسرور هو اللي يحب ربنا يبقى لابد مع العطاء محبة العطاء وعدم التذمر منه وإلا يتحول الخير إلى مظاهر من الخارج عشان كده ربنا قال يا ابني اعطيني قلبك خلي قلبك محب للخير محب لربنا محب للوصية يعني تنفيذ الوصية شيء ومحبة الوصية هي الشيء الأفضل لذلك السيد المسيح بيقول من يحبني يحفظ وصاياي فتحبه وتحفظ وصاياه عشان كده ربنا قال يا ابني اعتني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي يعني القلب في الاول وبعدين الطاعة والتنفيذ دي اللي بعد كده نابعة من القلب لهذا عندما نتكلم عن عمل الخير لابد ان نتكلم عن الدوافع التي تدفع الانسان الى عمل الخير الاسباب الأغراض اللي بتخليه يعمل الخير كمان عمل الخير ليس عملا طارئا مؤقتا او في مناسبة من المناسبات لا ده المفروض عمل الخير يكون حياة يعني مش مرة وخلصت في مناسبة وانتهت لا فإن عطفت على أحد يكون عطف دائم مش مرة عطفت وخلصت زي ولد صغير طبطبت عليه آخر مرة لا المفروض باستمرار يكون هذا العطف موجود ما دام الخير بيصدر من القلب لذلك بعض القديسين قال ان الخير هو استبدال شهوة بشهوة استبدال شهوة العالم وشهوة المادة وشهوة الجسد بشهوة الصلاح وشهوة الفضيلة وشهوة الحياة مع الله استبدل دي بدي ولهذا فاللي يحب الخير يحب ان جميع الناس يعملوا الخير يعني في بعض امور من امور العالم بيدخل الناس في تنافس وما يحبش واحد ان يجد له منافس في الميدان بتاعه لكن في الخير تحب ان جميع الناس ينافسوك في الخير تحب ان كلهم يعملوا اللي بيخاف من منافسة الناس ده معناها خلط الخير بالذات بذاته بمجد ذاته عن طريق عمل الخير فعايز المديح كله يكون لنفسه ما يكونش الحسد آخر والخير هو تكامل الفضائل مع بعضها يعني ما تكونش فضيلة على حساب فضيلة زي المثل الأولاني اللي قلت له واحد من أجل تربية أولاده بيقسو عليهم أخو فضيلة التربية ضيعت خطية القسوة فلازم تكون الاثنين فضيلة من دي وفضيلة من دي ما يكونش واحدة ضد الثانية والخير ليس مجرد سلبية انك ما تعملش خطية ما تعملش كذا ولا كذا ولا كذا انما هو ايجابية تعمل اشياء كويسة ولذلك جميلة جدا هذه الآية اللي ربما سمعتموها مني أكثر من مرة قول معلمنا يعقوب الرسول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطيه له يبقى مش بس الخير انك تعمل الحاجه كويسه ما تعملش حاجه وحشه لكن اذا قدرت تعمل حاجه كويسه وما عملتش يبقى دي خطيه مش بس انك انت لا تؤذي انسانا انما تكون حنين على غيرك وتكون عطوف وتساعد غيرك مش بس انك انت لا تقع في بدعة انما يكون تعليمك تعليم صالح ما دام الخير بالشكل ده يبقى ينبغي ان توسع دائرة الخير اللي عندك توسع طاقاتك وقدراتك على عمل الخير ويكون نمو الخير هو نمو نحو اللا محدود غير المحدود نحو الكمال ومن هنا يكون الخير مستويات الإنسان العادي بيعمل خير الإنسان القديس بيعمل خير أزيد مستوى أكبر من ده ربنا يعمل الخير المطلق الذي لا حدود له والناس باستمرار مستويات في عمل الخير ولذلك لما انت تقعد تقرا صلوات بعض القديسين ويقول انا الخاطي انا النجس انا اللي جنسي ونعتي ما تفتكرش انه واقع في الخطايا اللي بيقع فيها الشخص العادي ده تلاقي الخطأ الذي ينسبه لنفسه هو درجة أقل في البر لكن مش درجة متدنية في, في, في الشر أو في الرذيلة ويبقى الإنسان في الخير مفروض يعمل مشيئة ربنا وينمو في عمل مشيئة ربنا لغاية لما يصل إلى وضع يسلم حياته تسليما كاملا لله ولمشيئته بحيث يقول لربنا أنت يا رب أنا من ذاتي لم أعمل شيئا كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان بالنسبة لحياتي يعني طبعا الآية بقيلة بالنسبة للخليقة لكن بالنسبة لحياتي المفروض تبقى كده كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان ولما تعمل خير مع الناس لا تنتظر إلى أن يطلبوا منك أن تعمل معهم خيرا إنما تكون لك المبادرة والسبق ومن تلقاء ذاتك ومن غير ما حد يطلب منك كذلك في الخير تكون وسائلك في الخير وسائل خيرة ما تمشي ما تمشيش بالمبدأ المكيافيلي الغاية تبرر الوسطى أو إنك أنت ترتكب شر يوصل لخير لا طبعا ما هو ساعات الشيطان لما يلاقي انسان مصر على عمل الخير لازم هيعمل الخير هيعمل الخير يقول له زي بعض اعمل الخير بس خدني معاك اشرح لك الطرق وبعدين يتوهوا في السكه في الوسيله يخلي له فيه خير بس وسيلته خاطئة زي واحد يكذب لكي ينقذ إنسانا أو كلمة ينقذ إنسانا ده خير في الهدف لكن في الوسيلة بالكذب يبقى غلط فلازم يكون الخير خيرا في ذاته في هدفه او دوافعه وخيرا في وسيلته يبقى خير مظبوط واحد ما يقدرش على وسيلة سليمة يدور على وسيلة خاطئة واحد يقول لك انا وقعت في مشكلة اقول له بس تعالى انا اخرجك من المشكلة دي وتجيب له حيلة ورا حيلة ورا حيلة وربما يكون كلها مليانة بالأخطاء الحيل دي طريق سهل لكن الخير كل ما تبذل مجهود لكي تفعل الخير تكون مكافأتك أكبر غير الطريقة السهلة دي اللي ما تعبتش فيها وبقدر الإمكان حاول تكون النتائج مظبوطة تفضل صلي